بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوعنا الليلة دي عن كنيستنا حسب التعبير اللي كتبوه الآباء هنا كنيستنا الأرثوذكسية المستقيمة وأبطال إيمانها وأنا شايفكم واخدين مواضيع تانية جميلة عن احترام الكنيسة وطقس الكنيسة طيب أنا عاوز أكلمكم في كام نقطة محددة يجوز يتكرروا بقى مع بقية الآباء أو يبقى فيها إضافة أولا كلمة أرثوذكسي دي معناها إيه لأنه بعض الناس بتعتبر الأرثوذكسية طايفة الحقيقة الأرثوذكسية لما بدأت ما كانتش طائفة ما كانش في حاجة اسمها طايفة الأرثوذكس هي الأرثوذكسية ببساطة هو الخط القديم المستقيم اللي ابتدى في أيام الرسل إيمان مسلم عاشوا به الآباء الرسل وحاجة نسميها في التاريخ الآباء الرسوليين الآباء الرسوليين غير الآباء الرسل الآباء الرسل اللي هم ال 12 والسبعين الآباء الرسوليين دول تلامذهم الجيل اللي بعديهم يسموهم الآباء الرسوليين لأنهم اتلمذوا على الرسل وبعدين دول تلمذوا اللي بعديهم واللي بعديهم وفضلنا كده على خط مستقيم زيادة عن 400 سنة في ال 400 سنة الحكاية ما كانتش هادية طلع لنا مثلا أريوس تقوم الكنيسة تقف له بشدة وتظبط الخط تاني طلع لنا واحد اسمه أوطاخي الكنيسة جنبته وكملت في الخط المستقيم طلع لنا نسطور كل دول بطاركة وكهنة وشغلة صعبة إنما فضلت محافظة على الخط المستقيم ما يتعوكش من بعد مجمع خلقدونيا حصل بقى ايه الانقسام ابتدى بقى يبقى في شرق وغرب وابتدت ايه كل واحد يدعي ان هو اللي عارف الصح فعشان كده احنا عندنا ثلاث مراحل لانقسام المسيحيين في العالم او المسيحية ثلاث جروح كده في الجنب المسيحي في القرن الخامس 451 مجمع خلق دنيا كان أول مرة ينجح الشيطان إنه يقسم الكنيسة اتنين ساعتها برضو ما كانش يتقال لا كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروستان كان اسمها كنايس غربية وكنايس شرقية وخلاص أو كنايس خلقيدونية وكنايس غير خلقيدونية احنا غير خلقيدونيين لأنه لقينا المجمع ده بيقول كلام غير مستقيم فالقديس ديسقورس بتاعنا البابا الخمسة وعشرين أعلن رفضه للي بيتعمل ده وقال أنا تبع القديس أثناسوس والقديس كيرلس والإيمان المسلم عذبوه بهدلوه نفوه شغلانة كبيرة أوي فمن ساعتها بقينا نعاني خلي بالكم في التاريخ بقينا نعاني في, من في مصر من مسيحيين يعني بعد ما كنا بنعاني من رومان وثنيين بقينا بنعاني من مسيحيين بيزنطيين شايفيننا احنا هراطقة اعتبرونا هراطقة فبدأوا يبعتوا بطرك مستورد اللقباط ما بيقبلوش غير البطرك المصري فيعذبونا ويموتوا ولادنا وهم اسمهم مسيحيين عشان في ناس النهاردة جاية تقبل الكنايس البيزنطية بتساهل وتقول مالهم ما حلوين اهو اه حلوين بس اقرا التاريخ اقرا التاريخ عشان تفهم أجدادهم بعد خلق دنيا كانوا بيجوا بلادنا فارضين علينا بطرك دخيل وكان يجي معاه قوة الإمبراطور ويعذب وياخد الكنايس لحساب الكنايس الغربية وكانوا أهالينا يطلعوا الصحراء يصلوا مع الرهبان ويسيبوا لهم الكنائس ده غير بقى استشهاد ودم كتير ده القرن الخامس أول جرح وخلي بالكم ده بعد قانون الإيمان يعني قانون الإيمان في القرن الرابع 325 واكتمل في 381 اللي هي نعم نؤمن بالروح القدس وبعدين انضاف عليه 425 نعظمك يوم النور كل ده كانت الكنيسة لسه واحدة بعدها بقى 451 بدأت المشكلة فأول انقسام كان في القرن الخامس في القرن الحداشر حصل داخل الكنائس الخلقدونية اللي هم كلهم يعتبروا غضبانين علينا حصل داخلهم انقسام آخر لأنه في بطرك روما طلع أضاف كلمة على قانون الإيمان من غير ما يرجع لحد قال الروح القدس منبثق من الآب والابن طبعا التعبير ده خطر جدا ليه كده معناه في مصدرين للروح القدس وده تعليم غير أبائي وغير مسيحي لأنه يطلع إلهين منفصلين كده احنا الروح القدس منبثق من الآب لكن مرسل من الآب والابن لكن الانبثاق زي الولادة بنقول الابن مولود من الآب قبل كل الظهور والروح القدس منبثق من الآب قبل كل الظهور لكن ما نقولش منبثق من الآب والابن لأن ده يفهم منه تعدد آله قاموا اتقسمت كنيستين الخلقدونيين دول وقعوا مع بعض في القرن الحداشر وبعدين جالنا بقى المشكلة الأكبر والأكبر في القرن الستاشر الجماعة الغربيين دول حصل تجاوزات كتيرة من كنيسة روما والكنائس الغربية بقوا يبيعوا صكوك غفران بقوا يحللوا حاجات خطأ بقوا يتسلطوا على الجيش وعلى الحكومة فطلعوا ناس معترضين كلمة معترضين هي كلمة الايه البروتستانت معترضين او منشقين او مش عاجبهم protest يعني تعترض طلعوا في القرن الستاشر مش عاجبهم معاهم حق في بعض الاعتراضات خلي بالكم لانه مش من حق الكاهن يبيع الغفران بالفلوس ومفيش كاهن يدي مكانه في السماء يحددها كده ويصرفها وياخد على حسها فلوس طبعا الكلام ده غير تعليم المسيح فكان عندهم حق في بعض الاعتراضات انما تحررا من كل ما هو قديم لغوا بقى الكهنوت ولغوا الكنيسة ولغوا 16 قرن ولغوا الأبائيات ولغوا الصيامات ولغوا الأعياد ولغوا الأيقونة ولغوا المسبح ولغوا ده كله وقالوا احنا هنبقى مسيحيين وكل اللي قبلنا دول كانوا غلط طبعا دي بقى الحركة البروستانتية في القرن الستاشر مين بقى يا عيني اللي مكمل في سكته طول السكة دي بقى الغلابة اللي زينا قاعدين ناخد على دماغنا من الكل الوثنيين ادونا على دماغنا وبعدين البيزنطيين ادونا على دماغنا وبعدين غيرهم بيدونا على دماغنا دلوقتي واحنا دماغنا والحمد لله يعني متكلفة ويدوا زي ما يدوا بس احنا رايقين ومبسوطين وما عندناش مشكلة كنيستنا نفتخر انها الفين سنة مجروحة مصلوبة مضطهدة في كل عصورها كان في اضطهاد بمسميات مختلفة بس كانت مضطهدة ويمكن ده اللي حفظ الإيمان اللي حفظ إيماننا إن إحنا كنيسة ما شافتش يوم راح يا ما عيال استشهدت ويا ما كنايس اتحرقت ويا ما كنايس اتقفلت ده عادي ده في أجيال كان يعني القوانين بتاعة الدولة ضد المسيحيين خالص وعاوزين يطلعونا من البلد وما طلعناش نشكر الله أنا بحكي ده كله ليه عشان تفرحوا بكنيستكم لأن اللي يدرس التاريخ كويس يفتخر إنه أرثوذكسي مش بس قول التاريخ لا كمان كعقيدة هي أنقى عقيدة هي المسيحية اللي دقوها الرسل والأباء الرسولين هي المسيحية اللي عاشها أثناسيوس وكيرلس اللي هم بيسموهم أبطال الإيمان أثناسيوس ده البطرك نمرة 20 والبابا كيرلس الأول بطرك 24 بالظبط زي ما كانوا عايشين احنا بنعمل كان في قداسات وكان في تسبحة وكان في معمودية وكان في ألحان وكان في أيقونات وكان في شمامسة وكان في رسامة كهنة وكان في أصوام كل ده امتداد للقديم فزي خط مستقيم مكمل بقاله سنين طبعا طلع عند بعض الناس النحيات وطلع عند ناس تانية النحيات احنا مكملين وعشان كده تلاحظوا ان عدو الخير ما يقلبش على الخ... غير على الخط المستقيم لان اي خط تاني ما يفرقش بقى عنده هو هيضطهد بس الايه المستقيم الرأي دول اكتر ناس يتعرضوا للاضطهاد لان هو هو ده اللي يغيظ عدو الخير لكن أي تعليم غريب هيغيظه ليه ما هو الشيطان مصدر أي تعليم غريب يبقى أول حاجة تعريف الأرثوذكسية هي الإيمان المستقيم المسلم للقديسين اللي عاشوه الآباء وبنعيشه النهارده كمان الاستقامة الأرثوذكسية مش مجرد بس تعليق إيمان أو عقيدة لا هي كمان حياة حياة مستقيمة بمعنى إيه إحنا كناس أقباط اتربينا على إنه ما تقولش غير اللي تعمله وما تعلمش غير اللي انت عايشه وبيسموها ساعات walk the talk walk the talk يعني امشي زي ما بتتكلم ما ينفعش تقول حاجة وتعمل غير ربنا يسوع كان ده منهجه جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به فتلاحظوا كل قديس الكنيسة ما عندناش قديس يوعظ مثلا حلو او يعمل معجزات وتلاقي في سيرته اخطاء فظيعه مفيش حاجه اسمها كده ليه سيرته ماشيه مع مواهبه او تعليمه لانه ما بيقولش غير اللي بيعمله فاحنا كنيسه تميل ككنيسه ارثوذكسيه انها عندها ارثوذكسيه السيره او ارثوذكسيه الحياه بمعنى كل القديسين اللي بنحتفل بيهم هم مش لازم يكونوا معلمين مش لازم يكونوا عملوا معجزات بس كلهم ايه مستقيمين منهم شهداء منهم أطفال منهم شيوخ منهم ناس علماء منهم ناس جهلة بس كلهم مشتركين في صفة الايه الاستقامة محدش كان كذاب لا محدش كان يت يتلوي كده لا محدش كان مرائي لا لا مستقيم الرأي إذا الموضوع مش عقيدة بس سليمة أو إيمان بس مستقيم هو الإيمان المستقيم يطلع منه حياة مستقيمة حياة مستقيمة احكي لكم حكاية على الماشي عشان تفهموا أقصد إيه القديس أثناسيوس اتنفى خمس مرات وكان يحاكم كتير ولما كانوا يحتاروا لأنه مش عارفين يلاقوا له غلطة يجيبوا له تهمة فمرة اتهموه انه ضد الامبراطور وبيسرق القمح بتاع مصر وبعدين لما حققوا طلعت تهمة كذاب قاموا في مرة عملوا حركة الأريوسيين حركة وحشة قوي كانوا قاعدين في مجمع كده والقديس أثناسيوس وسط الرهبان بتوعه وانتوا عارفين أبونا الأسقف لما يقلع العمة يبقى الطيلسانة زيه زي أي راهب مش كده حتى انتوا ساعات ما تعرفوش الأسقف من الراهب لأنه في الآخر ما هو كان في الأصل راهب فقاعدين في قاعدة كده قاموا الوحشين دول دخلوا ست بطالة وقالت أنا أثناسيوس ده اعتدى علي وقالت كلام وحش قوي طبعا كل أبائنا بتوع مصر بصوا في الأرض لأنه صعب عليهم كرامة أبوهم وبعدين ما توصلش بقى التهم لهذه الدرجة مع راجل قديس زي كده وهيثبتوا ازاي البراءة هيثبتوها ازاي دي بقى يقوم اللي قاعد جنب القديس أثناس بقول لكم كلهم شبه بعض مش كده كان تلميذه اسمه القديس تيموساوس أم أم غضبان كده ومحموق وقال لها يا ست حرام عليك انت عمرك شفتيني تتهميني بتهمة بطالة كده وعمل نفسه ان هو ايه ان هو اثناسيوس هي طبعا وقعت في الحيله دي قالت له ايوه انت بعينك انا عارفاك فكل الموجودين ضحكوا وعرفوا انها مؤامره لان هو مستقيم في حياته فمحدش يقدر يتهمه التهمه دي ده راجل ناسك متوحد بتاع صلاه وصوم قبل ما يكون معلم الكنيسه اذا احنا كنيستنا دايما تورينا كده بصوا على البابا كيرلس قديس السيره البابا شنودة البابا تودروس ربنا يديله العمر والصحة السيرة قبل الوعظة السيرة قبل المعجزة لأن المسيح لو المجد ما قالش بصوا على معجزاتهم قال من ثمارهم تعرفونهم ثمارهم يعني حياتهم حياتهم هي اللي تقول دول مستقيمين ولا لا إنما حتى لو عملوا معجزات وحياتهم مش مستقيمة ما يدخلوش السماء وممكن الشيطان يساعدهم في المعجزة كمان ويضللوا الناس وراهم وخلاص لكن الثمر ثمر الروح استقامة السيرة يبقى كل أجدادنا وأبائنا كانت عندهم سيرة نقية سيرة مستقيمة أي قديس نقرأ في السنكسار نلاقي إيه فضيلة نلاقي تقوى نلاقي زهد في الحياة نلاقي حب للخير نلاقي استعداد للاستشهاد نلاقي حياة جميلة وبالتالي احنا محاصرين بقديسين احنا كلنا بدون استثناء يا جماعة لينا جدود شهداء لو انتوا درستوا دخول العرب مصر كان لازم اي مسيحي يا يدفع جزية غالية جدا ما يقدرش يدفعها يا يموت يا يسيب ايمانه فكتير سابوا ايمانهم لكن كل اللي حوالينا دول في الأصل أجدادهم كانوا زينا بس ما قدروش فما قدروش لا يدفعوا ولا يموتوا فسابوا الإيمان إحنا أجدادنا عشان اتولدنا في النعمة يتقتلوا غالبا لأن كانت الجزية عالية قوي يبقى نقلة كانوا قليلة جدا قادرين يدفعوا الجزية في مراحل مختلفة فغالبا انت هيطلع لك جد شهيد من غير ما تحس عشان كده بنسمي كنيستنا كنيسة شهداء واحدة من المؤرخين المشهورين في العالم اسمها ميسيس بوتشر قالت بقاء مسيحي في مصر معجزة تضاف إلى معجزات الدنيا السبعة عشان يفضل مسيحي لسه عايش في مصر بعد اللي شافته مصر من اضطهاد للمسيحيين ده شيء فوق العقل كل ده يخلينا فرحانين بكنيستنا لأنه القديسين الشهداء دول مش بعاد عنك دول أجدادك دول قرايبك وممكن يطلع لك في العيلة واحد واثنين وعشرة من غير ما تحس حاجة كمان يبقى أرثوذكسية الإيه العقيدة وأرثوذكسية السيرة ثالث حاجة أقول أرثوذكسية العبادة كل الكنايس أو كل المسيحيين بيعبدوا ربنا يسوع لكن لما تلف وتروح أي كنيسة تتفرج على العبادة طبعا في ناس حلوين كتير احنا لا ندعي ان احنا بس اللي بنحب ربنا ده يبقى تعصب لا في كل مكان في ناس بتحب ربنا يسوع لكن مش هتلاقوا كنيسة في الدنيا تعمل اللي احنا بنعمله ده تقعدوا القعدة دي ربنا يصبركم عليه يعني ايه صدقوني مفيش كنيسة في العالم عندها 15 ليلة أربع خمس ساعات محبوسين في الكنيسة وبرضاكوا وفرحانين عشان بتحبوا العذراء وما يخلص صوم العذراء من هنا إلا شويتين ويجي لك كياك لا الكنيسة اتملت ومش بقى خمس ساعات طول الليل شويتين يدخل علينا الصيام الكبير قداس كل يوم وتلاقي الكنيسة مليانة يجي اسبوع الالام بصحى صبح وبصحى ليل تيجي الجمعه الحزينه بال 12 ساعه والناس مش لاقيه مكان يجي ليله ابو غلمسيس الناس مش راضيه تنام وكلها في الكنيسه ايه ده مفيش كنيسه عارفه تعمل كده مع ولادها في العالم صدقوني تروحوا كنايس كبيره وضخمه تلاقي الكنيسه فاضيه ربعها مليان وليله عيد ويطلع القداس في ساعه ليله العيد ومثلا جمعة الحزينة ساعتين طبعا انت لو دخلت الحتة دي تحس انك ما صليتش انت ما كنتش تنام وتصحى في الجمعة العظيمة ما تحسش انك صليت طيب ما بس خلي بالك كنيستنا حطت فينا حتة جميلة قوي ان تقريبا عايشين في الكنيسة الكنيسة دي بيتنا الكنيسة دي حياتنا ده كل ده لان الكنيسة القبطية بحكمة بحكمة الآباء حاطط فينا انتماء قوي جدا للحن وللأيقونة وللزفة ولأبونا حطت فينا الانتماء فبقيت الكنيسة دي كل حاجة نتجوز في الكنيسة ونيجي لما نمرض ندور على أبونا برضه في الكنيسة نغلط نيجي نعترف أغلب كنائس العالم سر الاعتراف بالمعنى المصري ده مش موجود فيها حتى بعض الكنائس الرسولية القديمة زي الكاثوليك والأرثوذكس تلاقي الناس ما بتعترفش غير مرة في العمر لو اعترفت أو كل كام سنة إنما شوفوا كنيستنا من حرصها على أولادها تقول لكم لا كل واحد يبقى له أب اعتراف ويتابعوا ليه عشان تبقوا توصلوا السماء ايه الطقس الحلو ده ايه العبادة دي ارثوذكسية العبادة في ناس تتناول مرة في السنة في كنايس تانية وتعتبر نفسها متدينة انت لو قصرت كل اسبوع في التناول ضميرك يتعبك يبقى الكنيسة طبعت عليك بصمة العبادة المستقيمة ده انت لو سرحت في القداس بتلوم نفسك وبتروح تعترف اني مش مركز لانها عبادة مستقيمة مرة جالنا شوية قساوسة من بلاد غربية في اوروبا حضروا معانا قداس وهم مش فاهمين حاجة قداس بقى عربي وقبطي يعني فحطينا لهم شاشة وكلام انجليزي قدام عينيهم يعرفوا بس احنا بنقول ايه سألتهم بعد كده ايه اللي عجبكم في القداس التعليقات صدقوني خلتني فخور بكنيستي واحد قال انا عمري في حياتي ما شفت شعب بيصلي بالحرارة دي والتاني يقول عمري في حياتي ما شفت طفل يصلي وجنبيه راجل عجوز بيصلي والاتنين بيصلي نفس اللحن نفس الليتورجية والتالت يقول انا مش مصدق ان الناس ساعتين واقفين على رجليهم واللي يقعد يقعد كده على استحياء انتوا ازاي الناس بتوعكم بيعملوا كده هم بقوا يتساءلوا احنا ازاي عملنا ايه في شعبنا عشان نخليه كده احنا ما عملناش حاجة هو الشعب لوحده بيحب الطقس بيحب الكنيسة وبيحب الألحان وبيحب القداس بيحب العذراء إذا هي عبادة مستقيمة اتزرعت فينا واللي اتزرع في الكنيسة في ألحانها وطقوسها معرفش ينكر الإيمان أبدا يعني الإيمان خلع من بعض بلاد أوروبا خلع خلع كده خلاص وبقت المسيحية باهتة لكن من قوة العبادة الأرثوذكسية ما زالت كنيستنا مغروسة أرضها قوية رغم الضغط اللي عليها من كل الجهات من الإلحاد ومن غيره ومن غيره يبقى تاني راجع الكنيسة الأرثوذكسية عندها أرثوذكسية الإيه؟ العقيدة الإيمان مستقيم وأرثوذكسية السيرة عاوزة كل عيالها سيرة صالحة سيرة مقدسة وأرثوذكسية الإيه؟ العبادة العبادة نفسها مقدسة كنيستنا كمان تتميز بأرثوذكسية العلاقات يعني إيه العلاقات؟ دي آخر نقطة أقولها استقامة العلاقات إيه العلاقة بالدنيا؟ في كنايس في العالم صلحوا العالم يعني إيه؟ يعني خلطوا بالدنيا يعني جاروا جاروا الدنيا يعني بما ان الشباب يحبوا يرقصوا تعالوا ارقصوا في الكنيسة ما حصلش حاجة بس تعالوا بما ان الموسيقى الغربية بت بتريحكوا اعصابكم تعالوا طبلوا زمروا زي ما انتوا عاوزين هنا تنازلات ما نفسكم تشربوا اشربوا خلاص حلال طب والوصايا اللي في الكتاب معلش ما احنا نشوف لها تفسير نشوف لها تفسير ازاي ده في كنيسة من الكنايس وصية لا تزني بقوا يفسروها انه ما تخونش مراتك يعني ايه يعني اي شاب مش متجوز لا دي مش خطية يا نهاركوا ابيض هو قال كده ده تفسيرهم عشان بس الشباب يجوا وبعدين كنايس تانية قالوا الشذوذ ده عادي عادي ازاي ايه العلاقة اللي بالعالم بدل العالم بيقول الشذوذ كويس خلينا بقى ما نخسرش الناس خلينا نوطي راسنا خلي الموجة تعدي لا احنا بقى بنتربس في الحاجات احنا كنيستنا بتقول مستعدين نستشهد لكن ما نغيرش حرف من كلام المسيح السماء والارض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول طب هيقولوا علينا يقولوا اللي عاوزينه بس احنا ايه كنيسة أرثوذكسية في العلاقات علاقتنا بالدنيا إيه؟ علاقتنا بالدنيا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب كل ما في العالم شهوة العين شهوة الجسد تعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم والعالم إيه؟ يمضي وشهوته أما الذي يصنع إرادة الله فيثبت إلى الأب في كنايس خلطت السياسة بالكنيسة أنا مش بعيد في حد أحبائي أنا بس بقول لكم تفتخروا بكنيستكم تحسوا بعظمة اللي احنا فيه في تاريخ المسيحية في في كنايس استغلت المسيحية غلط زي الحروب الصليبية عشان بس أغراض سياسية استخدموا الصليب أو معاني مسيحية وجابوا لنا الكلام شوهوا المسيحية لكن احنا كنيستنا ملهاش في السياسة احنا ليست لنا ها هنا مدينة باقية احنا نحب الكل ونحترم الرئيس ونصلي له لكن احنا ما بنتكلش على بشر مهما كانوا احنا حقانيين ونحب بلدنا ومواطنين صالحين لكن احنا ما بنبحثش للكنيسة عن مركز في العالم لما حبوا يجيبوا المسيح يعملوه ملك عمل ايه هرب اجتازة قال لهم انا مملكتي ايه ليست من هذا العالم الكنيسة بتقول كده الكنيسة شعارها الكنيسة القبطية بالذات مملكتنا ليست من هذا العالم كنيسة لا تبحث لنفسها ككنيسة في مركز في العالم لا مهماش الكنيسة عاوزة تغسل رجلين الناس كنيسة عاوزة توصل الناس السماء بس كنيسة مستعدة تموت عشان كل الناس تدخل الحياة الأبدية يبقى هنا العلاقة محسوبة لأنه أزمة كنايس في العالم إن هم العلاقات اتلخبطت ما بقتش علاقات مستقيمة زوجوا العالم بالكنيسة وسوري في التعبير جواز العالم بالكنيسة خيانة من الكنيسة لعرسها أو لا تاني جواز العالم بالكنيسة يعتبر خيانة من الكنيسة العرس كنيسة عروسة المسيح بس فما تتجوزش العالم ما تتجوزش الفلوس أبدا تفضل الفلوس تحت رجليها ما تتجوزش المراكز لا لا ولا السلطات ما يهمهاش خالص أي حاجة في الدنيا وده اللي يخلي الكنيسة مستمرة لأن بالنعمة محفوظة نعمة ربنا تصونها وتحفظها لكن الكنائس اللي التحمت بالعالم اختفت بعد شوية العالم بلعها فانتهت الكنائس دي واختفت لأنها مسيحية ليست مستقيمة يبقى حتى الأرثوذكسية أرثوذكسية العلاقة وده ينطبق عليك أنت كعضو في الكنيسة إيه علاقتك بالفلوس احسبها كويس لو أنت أرثوذكسي عارف الفلوس تحت رجلك مش فوق راسك أرثوذكسي يعني مستقيم لو الفلوس شغلك زيادة تبقى مش مستقيم حتى لو بتقول قانون الإيمان بس دماغك مش صح لأن الفلوس مسيطرة عليك فلوس تروح ولا تيجي ما تفرقش كتير المهم ما نسيبش السبب يبقى العلاقة العلاقة بالناس ايه احبوا اعدائكم يعني ما نخصمش لما بنخصمش ما بننتقمش ما بننتقمش دي علاقات مستقيمة طب ممكن يتعبونا اهلا وسهلا نستحمل هنحبهم برضه هنصلي لهم برضه علاقة مستقيمة لا نعادي أحد لا نخاصم أحد دي الاستقامة في العلاقات واحنا يعني كنيستنا في أفريقيا لقينا أزمة أزمة إيه أغلب الأفارقة يعيشوا في تعدد زوجات بعضهم آمن بالمسيح حب ينضم للكنيسة القبطية فهناك لقينا بقى تعليم الكنيسة إيه زوجة واحدة مرة شيخ قبيلة قال لأبونا الأسقف في أفريقيا بص فوت لنا في حتة الجواز دي أجيب لك القبيلة كلها قبطية بكرة قال له لا لا ليه قال له لأن احنا مستقيمي الرأي ده مش حقنا ده تعليم المسيح ده تسليم الكنيسة دي أرثوذكسية العلاقة احنا مش عاوزين ناس وخلاص مش عاوزين عدد وخلاص لا احنا لن نقبل الا ما قصده المسيح فالعلاقة بالدنيا محسوبة مش بنرضي حد ولا يفرق معانا العدد ومن يقبل فليقبل واضحة في كنايس تانية قالت تعالوا ان شاء الله عشرين زوجة ما تفرق بس تعالوا طب خلاص بس دي ما فيهاش استقامة دي الموضوع قلب بقى بزنس بقى وبقت مصالح وبقت أعداد وبقت الباب الواسع كنيستنا تعشق فكرة الباب الضيق عارفين الفرق بين الباب الواسع والباب الضيق ربنا يسوع قالها بصراحة كده الما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يجدونه وما أوسع الباب وأرحب الطريق وكثيرون يدخلون منه لكنه مؤدي للهلاك احنا في واحد يقول ما توسعوها شوية حبيبي لو وسعناها يبقى دخلنا في حتة تانية وماله الصيام حلو ضيق بس حلو والصلاة الطويل ضيقة بس حلوة والاحتمال والزهد والنسك والسهر والأجبية والمزمور وأب الاعتراف والتوبة المستمرة كل ده اسمه ايه طريق كرب معلش هو ده اللي بيدخل السم باب ضيق بس هو ده باب السم طب والرحرحة بقى والحكاية براحتها كده ويلا صلي لما يجي لك نفس وليه صم المسيح صام عنك كفاية ويعني اعمل اللي بدالك ما هو ربنا اللي شايل الخطية ده باب واسع كده ده طريق رحب لا لا ده ما يدخلش على السما ده راجع تاني انا قلت احنا نحب كنيستنا لانها ارثوذكسية العقيدة وارثوذكسية السيرة قديسين مستقيمين وارثوذكسية العبادة واخيرا ارثوذكسية العلاقات كل علاقاتها مستقيمة يا ترى احنا في الاخر طلعنا ارثوذكس قوي ولا نص نص كنيستك ارثوذكسية بس انت تطلع ايه مش البطاقة انت بقى حياتك على بعضك كده ايمانك مستقيم سيرتك مستقيمة علاقاتك مستقيمة عبادتك مستقيمة كده تستاهل تبقى تبع الكنيسة المستقيمة لإلهنا كل مجد وكرامة له